أعزائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة وكل الموجودين في غرفة البال توك أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق معنا في البرنامج جناب القومس زكريا بطرس أهلا وسهلا وتسابونا مرحبتين اهلا وسهلا
في الساعة القادمة سوف نصطحبكم خلال حوار بناء هو حوار الحق ولكن قبل أي شيء دعونا نطلب البركة من رب المجد ونصلي لكي يباركنا الله في حوارنا لكي نعرف إرادة الله وكان توضح في حياة كل شخص يطلبها منه وكالعادة سيتقدمنا قدس أبونا بالصلاة امين بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين يا من احببتنا محبه ابديه فادمت لنا الرحمه ويا من تدعو الكل الى الخلاص لاجل الخيرات المنتظره فاعطنا ربنا ان ناتي اليك بقلوب خاشعه تائبه نادمه واثقين في محبتك ورحمتك وغفرانك لكل خطايانا من اجل الدم الغالي الذي سال على الصليب كفاره وفداء لاثامنا استلم البرنامج من بدايته الى نهايته وليتمجد اسمك القدوس مع كل انسان امين
آمين دعونا الآن نستمع إلى اختبار أحد الإخوة الذي اختبر الرب في حياته آه، أخونا آدم سوف يتقدم ويتلو اختباره آه، الأدمن الرب يبارك حياتكم تفضلوا اديله المايك
آه، مساء الخير ليكم كلكم برحب بيكم معانا في الروم معلش آه، ما- كان ابتدينا بالترانيم آه، مساء الخير يا ابونا مساء الخير يا احمد آه، اخونا ادم اتفضل نسمع اختبارك الجميل عشان نمجد عمل المسيح معاك اتفضل معاك المايك
okay شكرا آه سلام ونعمة رب المجد معكم جميعا نقبل الايادي يا قدس ابونا ربنا يبارك حياتك ويخليك لينا دايما صوت صارخ في البرية اهلا وسهلا سلام لكل الذين يسمعوني سواء في البالتوك او على قناة الحياة امين آه، أحب أقدم نفسي آدم شاب مغربي آه، نشأت وترعرعت في بيئة إسلامية مهم.
صحيح في بلد يعتبر نوعا ما متحرر وغير متزمت دينيا ايوه لكن مع الأسف أنا لم أكن أحظى بهذا الامتياز لأني تربيت في عائلة مسلمة جدا وكانت أمي آه، هي القائدة في البيت كانت تحضنا و- منذ الصغر على أننا نصلي في أو- في الأوقات ونحفظ القرآن وكانت تربيتي تربية مسلمة جدا جدا تحضرني بعض القصص العجيبة اللي ما كنتش بفهمها منذ صغري وإزاي كانت أمي يعني كل هدفها أننا نكون مسلمين متبعين لكتاب الله وسنة رسوله أيوة.
آه، تربيت في هذه النشأة على اعتقاد تام أن الإسلام هو دين الحق وأن الرسول هو أشرف خلق الله وهو خاتم النبيين والصديقين فتربيت في هذه البيئة لكن كان دايما كل ما كان بيجيني سؤال كانوا بيقولوا لنا حتى وانا سني 16 17 سنة كنت جبت آه، كانت امي جابت لنا شيخ عشان يحفظنا القرآن فكنا كل ما بنسأله على سؤال بيقول لنا عليه اختلاف علماء ولا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسئكم صحيح الرب كان بيزعلني لكن ما كانش آه، ياخدني لنقطة إن أقول إنه في حاجة غلط في الإسلام تربيت على هذه النشأة لغاية ما هاجرت آه، للغرب واستقريت في دولة في آه، أمريكا الشمالية آه، تعرفت على واحد صاحبي مسيحي فابتدى بيقول لي إيه آه، الإسلام فيه كذا وفيه كذا فأنا طبعا كنت دائما أنفي فبقول ليه ده بيقول لي الكلام ده ويعني مش عارف آه، في حاجة غلط يا إما هو بيكذب على الإسلام يا إما لازم الأمر أخده بشوية آه، عناية فالمهم رحت جبت كمبيوتر وعملت داونلود للبالتوك وابتديت أسمع حاجات غريبة عن الإسلام كنت أول مرة أسمعها أها.
فاخدت كل النقط ودونتها ورحت عند الشيخ المسجد هنا في البلد اللي انا مقيم فيها آه، فقال لي فعلا الكلام ده صحيح فقلت له لو كان الكلام ده صحيح فيبقى الإسلام غلط لأنه دين من عند الله لا يمكن أن يحد على قتل الأبرياء ورسول من عند الله لا يمكن أن يكون قد قام بهذه الأعمال فده ما ينفعش يكون دين
أكيد رجعت وأنا في حالة انهيار كامل آه، في حالة انهيار كامل جدا آه، لغاية ما آه، لغاية ما دخلت آه، آه، على واحد صاحبي فقال لي هديك اختبار تسمعه كان اختبار السيدة الفاضلة أمنا الحبيبة ناهي المتولي ف... فسمعته بعد كده جيت عند أبونا القمة الزكريا بطرس كان على برنامج البالطوك وقلت له آه، يا أبونا أنا عايز أخذ خطوات لتعليم المسيحية فنصحني إني أتوجه للكنيسة وأخذ الإنجيل وابتديت في في دراسة الإنجيل صحيح في دراسة المسيحية آه، من 21 أكتوبر 2003 لغاية 20 7 2004 لغاية ما عمدني القم الزكريا بطرس في يوم 20 7 2004 آه، اختباري يكاد يكون بسيط جدا لأني اختبرت المسيحية واختبرت يسوع المسيح يسوع المسيح عن طريق البحث وعن طريق العقل آه، وده اللي كان خلاني فأنا عمري ما شفت رؤية أو عمر السيد المسيح له كل المجد ما ظهر لي أو شفته يعني بعيني المجردة لكن كنت دايما حاسس إنه إيدي بتتمد لي في أوقات الصعبة اللي أنا مريت بيها بعد ما خدت قرار التنصير فبكده أنا عايز أوجه رسالة لكل إخواتي وحبايبي المسلمين أقول لهم إنه آدم الشاب المغربي اللي نشأ في بيئة إسلامية لا هو قديس ولا هو نبي عشان آه، خد القرار ال- يعني القرار الصعب ده كل اللي عملته إني رحت درست و... واللحظة وقفت الآية اللي بتقول لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسئكم قلت هوقفها شوية لغاية ما ادرس وأعرف كتابي فيه إيه وعقيدتي بتقول لي إيه لو كان الكلام اللي بيقولوه الناس دول غلط فالإسلام صح وهرجع لربي وهستغفره لو كان الكلام ده صحيح فده لا يمكن يكون دين من عند الله آه، ده اختباري ازاي تركت الاسلام وكيف اعتنقت المسيحية في عناوين قصيرة جدا لكن الحاجة اللي عايز اعترف بيها قدام ربنا وقدام حضراتكم ان انا صحيح ما شفتش المسيح لكن بختبره في كل لحظة منذ يوم ما خدت القرار وقابلت مخلص آه، شخصي لحياتي انه لم يتركني ولو لحظة واحدة فكان كل ما تكون مشكلة كانت ايده الرحيمة بتتمد لي وبتقول لي انا معاك ما بتخافش ما انكرش اني شفت اضطهادات كتيرة سواء من عيلتي سواء من اهلي سواء من اصحابي سواء بالنسبة لكل المجتمع المسلم اللي كان محيط بيا لكن عمري ربنا ما تركني كنت متجوز آه لمدة ست سنين آه مع الأسف اتطلقت لكن كان رب كان كل ما الشيطان بيحاربني في حاجة أو بياخد مني حاجة دنيوية كنت بلاقي ربنا يسوع المسيح آه بيديني العوض إذا كان خد مني أم بعت لي أم تانية إذا كان خد مني الشيطان مرة فربنا عوضني بواحدة تانية عمري إيد ربنا ما سابتني ونشكر ربنا أشكركم على سعة صدركم وده يعتبر اختباري في عناوين بسيطة شكرا وتفضلوا مع حضراتكم أيضا آه، شكرا آه، اخوي ادم الرب يبارك حياتك وطبعا هنستمع لتعليق آه، قدس ابونا على اختبار حضرتك صحيح.
اتفضل قدس ابونا الحقيقة أنا بستمتع أوي باسم- بالاستماع إلى الاختبارات لأن ده بيخلينا نخرج من الناحية النظرية إلى الناحية العملية ناس كتير بتتكلم عن ربنا وكأن ربنا شخص غائب ملوش وجود حقيقي في حياة البشر لكن الاختبار بيخلينا نلمس عمل الله ووجود الله حقيقيا في حياة الإنسان الحقيقه الاختبار ممكن ان يكون له طريق من اثنين طريق الرؤى او طريق البحث ففي ناس كتير ظهر لهم المسيح وكشف لهم عن شخصه وفي ناس كتير ابتدوا يدرسوا لحد ما اشرقت النعمه في قلوبهم وليس في رؤيه علنيه فايضا اختبار اخونا ادم ونشكر الرب من أجلك يا آدم كرسالة حية اليوم لكل مسلم أن يحذو حذوك لأن درست وبحثت ركنت الآية اللي بتمنع السؤال اللي هي لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسئكم يعني لو عرفتوا الإجابة هتنضروا فأنت شلتها جانبا واتبعت ما قاله السيد المسيح فتشوا الكتب التي تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي فإذا الإنسان بيبحث وبيدور وربنا بيدي إشراقة نور ونعمة ومعرفة بس أنت تطلب منه وبالتأكيد أنت أخ آدم طلبت من ربنا نتيجة البحث إن هو يعرفك الطريق ويكشف ليك عن شخصه إيمانيا وليس في الرؤى وده الخط الحقيقي والرئيسي ان الانسان بيطلب من ربنا انه يعرفه السكه يهديه الى ملكوته اهدني يا رب الى ملكوتك يكشف ليه الرب وحته جميله لمستها في اختبارك وهي محاربه الشيطان عمليه الانسان انه يبقى مسيحي ما هيش نهايه الخط بالعكس دي بدايه الطريق يا دوبك الانسان حط رجله على بدايه الطريق الشيطان هيحارب والعالم هيغري والخطيره هتشد لكن بقوه الايمان بصارع بتقوى في المسيح بحارب الشيطان وبحارب الخطيه وتستمر الحياه هكذا من نعمه الى نعمه ومن نصر الى نصر وربنا يستخدمك ويكون هذا الاختبار سبب بركه لكثيرين من الذين يسمعون الان في الغرف المفتوحه على البلتوك او على الراديو الذي يذاع عليه هذا البرنامج اليوم او على التي في يشوفوها عندما يبث هذا البرنامج ربنا يجعلك سبب بركة وخلاص لكثيرين شكرا ليك مرة ثانية شكرا لك
الكتاب المقدس إنجيل برنابا ومحمد هو موضوع اليوم الذي سيحدثنا عنه جناب القمص قدس أبونا زكريا بطرس اتفضل حضرتك الحقيقة يعني الكتاب المقدس من المواضيع الساخنة في الحوار المسيحي الإسلامي لأن دايما يقولوا لنا أن الكتاب المقدس بتاعكم محرف والقرآن قال إن هو محرف وكمان قالوا لنا إن إنجيل برنابا هو الإنجيل السليم غير المحرف وهكذا فموضوع ساخن في النقاشات والحوارات وعشان كده انا عايز اقدم فكره عن ما هو الكتاب المقدس اولا ما هو الكتاب المقدس وهل هو موحى به من الله ولا لا شهاده القران ايضا لذلك محتويات الكتاب المقدس ايه عشان خاطر نعرفه هدف الكتاب المقدس ايه عشان ندركه وبعدين طريقة الاستفادة من الكتاب المقدس روحيا ثم الاتهامات ضد الكتاب المقدس بأنه محرف وخلافه أولا الكتاب المقدس موحى به من الله وحي من الله بشهادة رسالة معلمنا بولس الرسول إلى تلميذه تيموثاوس الرسالة الثانية إصحاح ثلاثة وعدد 16 تقول إيه؟ كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر موحى به وهل يشهد القرآن أن الكتاب المقدس موحى به أيضا من الله بالتأكيد في سورة المائدة آية 44 يقول لك إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون إنا أنزلنا التوراة شهادة حقيقية من القرآن وفي سورة المائدة آية 46 يقول وقفينا على أثرهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور آتيناه الإنجيل إذا الكتاب المقدس توراة وإنجيل موحى بهم من الله بحسب شهادة القرآن طيب يا ترى عشان خاطر اخونا المسلم اللي بيسمع واللي بيشاهد الكتاب المقدس ده فيه ايه الكتاب المقدس يحتوي على عهدين العهد القديم والعهد الجديد العهد القديم اللي هو التوراة والأنبياء والعهد الجديد اللي هو الكلام بتاع المسيح وحياة المسيح آه، ده الكتاب المقدس ده عهديه ده العهد القديم لحد هنا اللي هو التوراة وكتب الأنبياء وده العهد الجديد اللي هو البشاير والرسائل فالعهدين العهد القديم ده كله نبوات عن مجيء المسيح إعداد البشر لمجيء المسيح العهد الجديد البشاير حديث عن شخص المسيح متى ومرقس ولوقا ويوحنا ثم الرسائل تعليم المسيح تعليم من خلال آه، تعاليم المسيح ده الكتاب المقدس اللي هو احنا بنؤمن بيه العهد القديم بتاع اسرائيل القديمه مش اسرائيل الحديثه احنا ملناش دخل بيها والعهد الجديد هدف الكتاب المقدس ده كله ايه ايه الهدف الخلاص خلاصي وخلاصك خلاص البشر كلها معلن في هذا الكتاب المقدس ازاي الله خلق الانسان وازاي الخطيه دخلت العالم وازاي العقوبه وازاي الفداء كل ده وازاي المسيح جاء ليكون فديه وكفاره عن خطايانا بتسلسل عجيب تاريخي تسلسل مش زي القران بيجيب حتت من هنا وما تقدرش تطلع وراه بتسلسل لا ده مسلسل من البدايه للنهايه من اجمل ما في الكتاب المقدس حاجات رائعة جدا يعني كفاية ان احنا نقرأ بعض اعداد من مزمور بتاع داود النبي مزمور 19 تقول يقول ايه ناموس الرب كامل يرد النفس وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب أمر الرب طاهر ينير العينين يعني ده الكتاب المقدس وفي مزمور 119 يعني حدث ولا حرج كل حاجة في الدنيا ذاكرها الكتاب المقدس ذاكر عنها حوالي 175 آية في المزمور 119 ده حاجات جميلة جدا يقول لي مثلا ايه خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك دي حاجة من الحاجات الجميلة في هذا يقول لك أما أنا فبكل قلبي أحفظ وصاياك لكل كمال رأيت حدا أما وصيتك فواسعة جدا والأكثر من كل معلمية تعلمت وتعقلت لأن شهاداتك هي تلاوتي ده الكتاب المقدس بيعلم الإنسان بيرشد الإنسان بيفهم الإنسان طريق الحياة مع الله إزاي استفاد أنا بقى من الكتاب المقدس في ناس بتقرا الكتاب المقدس للمعرفه وده شيء جميل اقرا واعرف هو بيتكلم عن ايه وفي ناس بتقرا الكتاب المقدس علشان خاطر دراسه يدرس موضوع معين من الدراسات لكن انا بفضل جدا ان انا ادرس الكتاب اقرا الكتاب المقدس للتطبيق الروحي على حياتي فمثلا حاره حته واشوف اطبقها في البدء كان الكلمه اللي هو المسيح والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله في البدء كان الكلمة هل أطبقها بقى هل أنا في بدء حياتي بحط المسيح في بدء حياتي ما ابتديش حاجة إلا باسم يسوع ومن أجله واطلب إرشاده ده حتى سؤال تطبيق وبعدين أقول له يا رب من فضلك خليني أحطك أنت في الأول ذكرني لو أنا نسيت تكون أنت في بداية حياتي كلها مثلا يقول إيه فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس يعني في المسيح توجد الحياة يعني الحياة اللي بره المسيح ما هيش حياة لكن الحياة الحقيقية الفاضلة والسامية هي حياة في المسيح إن كان أحد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة الأشياء العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا فبقول يا رب خليني قريب منك وملتصق بيك عشان تسري الحياة في داخلي وأعيش الحياة الفاضلة اللي أنت جيت وقلت أتيت لتكون لكم حياة فاضلة بل وحياة أفضل فأطبق كل حاجة وأحولها إلى صلوة أطبق كل حاجة وأحولها إلى صلوة فيبقى أنا بتغذى الكتاب يبقى غذاء والصلاة يبقى الاتصال بالله عشان تصير هذه الكلمة حقيقة في حياتي دراسة تطبيقية وحديث مع الله ناتي إلى النقطة الأخيرة بقى وهي الاتهامات التي يوجهها إلينا أحبائنا المسلمين بخصوص الكتاب المقدس يقولون هو كتاب محرف وآيات كثيرة قرآنية اتكلمت عن كده وإنجيل برنابا فين هو وفين النبوة عن أحمد أو محمد اللي كانت موجودة وتقال وأنا مش هخرم في المواضيع ديت لأن أنا بتركها للأسئلة بتاعت أحبائنا السامعين والمشاهدين عشان خاطر تكون موضوع حديث ونقاش مع بعض فده ملخص عايز ألخصه تاني كتاب المقدس موحى به من الله بشهادة القرآن إن أنزلنا التوراة وآتينا الإنجيل أتيناه الإنجيل محتويات الكتاب المقدس عهد قديم وعهد جديد هدف الكتاب المقدس خلاص الإنسان روعة الكتاب المقدس يعلم الإنسان طريق الحياة السليمة طريقة الاستفادة إن أنا أطبق كل حاجة على نفسي أعملها صلوة حولها لصلوة والموضوع الأخير نسيبه للمناقشة امين يا أستاذ آه، ادمن آه، اتفضلي حضرتك آه، ربي يبارك حياتك وادينا اول سؤال من حضرات المشتركين معكم في غرفه الباو توك اتفضل آه، كان معمدان رفع ايده اول واحد آه، بطلب منكم بس لو سمحتوا اللي زي الحلقات اللي فاتت اللي يحب يسال اي سؤال لو ممكن يبعته لل admins بتوع Life TV آه، شكرا ليكم على تعبكم اتفضل يا معمدان معاك المايك
آه، شكرا لكم آه، شكرا يا ابونا على الموضوع آه، كان ليا اصحاب مسلمين كانوا بيسالوني دايما آه، انتوا عندكم انجيل واحد ولا اربعه يعني هو انجيل واحد نزل على سيدنا عيسى ولا اربع اناجيل اللي هم متى ومرقس ولوقا ويوحنا فكنا عايزين يا ابونا توضح بس النقطه دي أنا عشان اخواننا المسلمين اتفضلوا معاكم مايك متشكر جدا على المشاركه فكويس جدا شكرا يا معمدان آه، الحقيقه ده سؤال بيتردد كتير وعشان كده انا سبته 100% متوقع ان هو راح يتسال لان الاسئله كلها عن الحاجات ديت انا متوقعها من البدايه وخصوصا من البرامج اللي فاتت علينا كتير وكررنا مثل هذه الاسئله وجات لنا هذه الاسئله واكثر منها فبالتاكيد لها ردود على طول. انا عايز اضيف حاجه كمان يا معمدان آه، يعني في سورة المائدة 46 بيتكلم على آتيناه الإنجيل المسيح وفي سورة المائدة أيضا 47 وسورة الحديد 27 بيتكلم على نفس هذه الأمور آه، لكن التساؤل عن أربع أناجيل من إنجيل واحد هي الحقيقة الصح بتاعها أربع بشاير بشارة لأن الإنجيل واحد إنجيل واحد وهو إنجيل الخلاص لكن البشيرين الأربعة متى ومرقس ولوقا ويوحنا يبشر يعني يعلن خبر سار فهم خدوا إنجيل الخلاص بتاع المسيح وأعلنوه للناس فبقى اسمه أربع بشاير لإنجيل واحد عشان نثبت إن هو إنجيل واحد نجد في إن- آه، بشارة مرقس إصحاح واحد آية 14 و15 يقول السيد المسيح يقول لقد تم الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل جيل واحد وفي بشارة متى إصحاح 4 آية 23 عن المسيح بيقول كان يطوف في الجليل كله يعلم في مجامعهم ويبشر بإنجيل الملكوت واحد إنجيل الملكوت وفي رمية إصحاح واحد وعدد 16 معلمنا بولس الرسول يقول لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص إنجيل المسيح إنجيل الملكوت واحد قوة الله للخلاص فكل واحد من البشيرين راح بشر حتة فتسميناها بشارة وكلمة بشارة هي هي نفس كلمة إنجيل في اليوناني كلمة واحدة آه، متى قال بشارة الإنجيل لليهود بشرهم ومرقس بشر الرومان بنفس الإنجيل والبشارة ولوقا بشر اليونان بهذا الإنجيل والبشارة ويوحنا كتب للعالم كله هذه البشارة المفرحة فإذا هو إنجيل مفرح إنجيل الخاص والملكوت لكن أربع بشائر نتيجة ان ده بشر به هنا وده هنا وده هنا وده هنا فاحنا برضو كناية بنقول بشارة متى دي الحقيقة لكن الكناية انجيل بحسب متى الانجيل بحسب مرقس الانجيل بحسب لوقا مش انجيل ده وانجيل ده وانجيل ده لا مش حاجات كتير طيب الحتة التانية اللي انا عايز اسيرها وهي مفهوم الوحي مفهوم الوحي في الاسلام ان النبي بيجي له وحي وهو ينطق بهذا الوحي او يقراه احنا في المسيحيه ما عندناش كده لان في المسيحيه يقول تكلم اناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس الوحي يوحى للقديس او النبي رجال الله القديسين وينطق بهذه الكلمات الالهيه بتعبيرات بشريه مفهوم الوحي عندنا مختلف عشان كده بالنسبة للإسلام لما يقول لك إن ده أملي على محمد بيدخل في مشكلة كبيرة ممكن نعرض بيها في وقت تاني طب هل ربنا بيغلط في النحو؟ هل ربنا بيغلط في اللغة؟ هل ربنا بيغلط في التاريخ؟ ده دخلت الحكاية في في موضوع طويل قوي قوي لكن احنا بنقول ان الكتاب المقدس كلام الله موحى الى الانبياء بيتكلموا ويعبروا عنه بألسنتهم وبلغتهم حاجة تانية لما المسلم بيقول ان ما عندكمش غير انجيل واحد صح مش مش ده السؤال انتوا بتؤمنوا بانجيل ولا اربعة بانجيل واحد طيب ليه يا اخ يا مسلم بتيجي تقول لنا ده انتوا عندكم انجيل برنابة الله هو انجيل بقى ربنا المسيح ولا انجيل برنابة ما واحدة من الاثنين يا اما تؤمنوا ان في حاجة اسمها انجيل المسيح وبس فما تقولولناش ان في انجيل برنابة يا اما انتوا بتؤمنوا بقى بتعدوا الاناجيل وتقولوا في انجيل برنابه فلو ترسوا على رايي في الحكايه ديت يبقى شيء جميل قوي لكن القضيه هي ان المسلم دائما ملخبط ويسال اسئله ما هوش عارفها فين ويقولوا ايه والأ- والشيوخ بتوعهم يقول لك انجيل برنابه طب انت بتقول انه في انجيل مسيح بس ايش جاب بقى برنابه طب ادم في انجيل برنابه انت بعترف بيه طب بتعترض ليه بقى على انجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا شباب حضرتك فده يا معمدان آه، يعني الرد في اختصار كده عشان وقت البرنامج بخصوص انجيل واحد او اربعه انجيل واحد اي خبر مفرح بيبشر بيه اربعه في بلاد مختلفه الانجيل بحسب ده بحسب ده بحسب ده بحسب ده في الوطن والبلد اللي بشر فيها شكرا شكرا سابونا آه، اتفضلي يا ادمن ربي يبارك حياتك يا ريت آه، اي حد يدينا السؤال الذي يليه
شكرا آه، شكرا آه، آه، شكرا يا بولا الحقيقة في سؤال قدامي والسؤال ده آه، أنا بصفتي طبعا مسلمة سابقة آه، كنت بسأله دايما آه، ومتأكدة منه كنت أسأله والإجابة كانت جوايا وهو إن الكتاب المقدس الموجود بين إيد الناس دلوقتي آه، آه، المسيحيين يعني بين أيديكم هو كتاب محرف آه، وده آه، حاجة بتؤكده القرآن ده في فكري وانا مسلمة قبل كده ولسه لغاية دلوقتي آه، اخواتنا المسلمين كلهم بيعتقدوا هذا الاعتقاد انه محرف بناء على كلام القرآن هل الكلام ده صحيح ولا لا شكرا جزيلا شكرا جزيلا آه، مسلمة سابقة ومستنيرة حاليا احنا سعداء بوجودك ويانا وسعداء بسؤالك وده بيعبر فعلا عن قطاع كبير لا ده كل المسلمين بيقولوا كده مش بس آه، قطاع كبير آه، وانت عارفة طبعا كمسلمة سابقة الآيات اللي بتخليهم يقولوا كده الآيات القرآنية اللي بتخليهم يقولوا كده ازاي في في سورة البقرة يقول يسمعون كلام الله ثم يحرفونه يقول لك اهو بيحرفوه وفي سورة النساء من من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ايه يحرفون ايه وبعدين يقول لك ايه في سوره المائده ايضا يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به وفي سوره المائده 41 ومن الذين هادوا سمعون للكذب يحرفون الكلم عن بعض مواضعه طب يقول لك ايات اهي فيها تحريف تحريف تحريف عن ايه الحقيقه يا جماعه الحقيقه ان اللي متامل في هذه الايات ما يلاقيش انها بتقول عن تحريف النص الكتابي لا لا ازاي شوف يسمعون كلام الله ثم يحرفونه يبقى اذا كلام الله موجود وبيسمعوه بعد كده بيحرفوه يعني بيحرفوا معناه يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يعني كلام الله موجود ومحفوظ بس هم بايه بيحرفوا المعاني والتفسير برضو من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه من الذين هادوا مش كل الذين هادوا يبقى اذا الكل عنده الكتاب لكن بعض منهم بيحرف التفسير والتأويل آه وكذلك ايضا الذين كل الايات بتقول كده ودي ناحيه الناحيه الثانيه انا عايز اقولها شوف كلام البيضاوي شوف يا اختي كلام البيضاوي وكلام برضو لكل الاحباء المسلمين الموجودين في هذه الغرف المفتوحه وايضا للي هيشوفوا البرنامج على التلفزيون يقول البيضاوي افتطمعون ان يصدقونكم اي اليهود وقد كانت طائفه من اسلافهم يسمعون كلام الله اي التوراه ثم يحرفونه اي وهو اللي بيفسر اي يؤولونه ويفسرونه بما يشتهون من بعد ما عقلوه اي فهموه بعقولهم ده كلام الشيخ البيضاوي بيتكلم على ان التفسير هو التاويل آه لكن مش ممكن ابدا يكون تف... النص هو الذي يحرف التحريف ممكن يتم في المعنى في المفهوم في التأويل لكن النص الأساسي لا يمكن أن يكون محرفا لأنهم يعلمونه ويعرفونه ويعقلوه وبعض اليهود بس هم اللي بيعملوا كده فدي نقطة وممكن نرجع لها لو شاء ربنا في فترة أخرى أو سؤال آخر للت... للإجابة الموسعة في هذا الأمر والمايك معكم شكرا تفضل اتفضلي يا أدمر ربي يبارك حياتك لو في حد عنده سؤال تاني عشان أوتسابونا يتفضل ويرد عليه
شكرا جزيلا يا بونا وشكرا يا احمد انا الحقيقه وصلني سؤال يا بونا بيقول آه طب ايه الادله اللي بتبرهن على ان الانجيل مش محرف هل في ادله بتبرهن على ان الانجيل مش محرف اتفضل مع قدسك المايك اه سؤال جميل قوي سؤال جميل في ادله عندنا ولا ما عندناش ادله ده طبعا لازم يبقى في برهان ودليل بالتاكيد والحاجه اللي ما عليهاش برهان ودليل تبقى مرفوضه تماما طبعا في ادله اولا الكتاب المقدس بيقول في بشارة متى صح 24 آية 35 السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول وفي متى 5 18 لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس وفي سر في سفر الرؤيا إن كان أحد يزيد على هذا الكلام يزيد الله عليه الضربات المكتوبة وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة مين يرضى يعرض نفسه الحاجات دي تاني حاجة أدلة منطقية يقولوا لنا أدعياء التحريف رأيكم تفتكروا الكو... الكتاب المقدس اتحرف قبل ما يجي محمد ولا بعد زمن محمد ناخدها واحدة واحدة لو قبل زمن محمد ما كانش النبي محمد شهد له وقال لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وقال تاني قل فأتني بكتاب من عند الله هو أهدى منهما فأتبعه إذا النبي محمد كان بيشهد ب- للكتاب المقدس في زمنه أنه لم يحرف طب يمكن يتحرف بعد زمن محمد بعد زمن محمد ليه هو مش كلام ربنا بقى الكتاب المقدس ده مش كلام ربنا وكلام ربنا بيتحرف الله طب ما القرآن أن قال لا مبدل لكلمات الله ولا تجدن لكلمات الله تبديلا يبقى اشمعنى بقى القرآن اللي هيحفظه والإنجيل والتوراة ده كخة ما يحفظهمش عجيب قوي ما هو بيحفظ كلامه توراة وإنجيل وإذا كان بقى زي هما ما بيقولوا يعني فإذا حتة مهمة قوي أنه لا يمكن أن الله يفرط في كلامه على الإطلاق وبعدين سؤال تاني أين تم التحريف ومن الذي قام بالتحريف بعد محمد يعني بعد القرن الثامن الميلادي كان الكتاب المقدس اتوزع في كل الدنيا في كل مكان هيجمعوا الكتب من هناك ويعملوا لها توليفة جديدة مش ممكن فيش إمكانية لهذا ومين اللي قام بالتحريف اليهود حرفوا لوحدهم والمسيحيين حرفوا لوحدهم ولا الت- الاثنين اتفقوا مع بعض يحرفوا الكتاب المقدس مع بعض الامر المستحيل وثانيا لو قاموا بالتحريف طب ليه ما صلحوش وشالوا الحاجات اللي النهارده المسلمين بيمسكوها ويقولوا الله دي شبهات شبهات بس هم مش فاهمينها كانوا فسروها لو كان فيه ادنى تحريف واختم هذا السؤال بشهاده قويه للاستاذ احمد امين في كتابه ضحى الاسلام الجزء الاول صفحه 358 شو بيقول ايه؟ يقول ان التوراه قد طبقت مشارق الشمس ومغاربها قبل ظهور محمد والقران فما بالك بما بعده ولا يعلم عدد نسخها الا الله ومن الممتنع أن يقع التواطؤ على التبديل والتغيير في جميع تلك النسخ ده بيكمل برضه بحيث لا تبقى في الأرض نسخة إلا مبدلة ومغيرة والتغيير على منهاج واحد وهذا ما يحيله ويستحيله العقل ويشهد ببطلانه هيتغير فين ويجي منين هذه هي شهادة آه، الشهاده المنطقيه لصحه الكتاب المقدس وعدم تحريفه على الاطلاق. وشكرا للسؤال وصاحب السؤال، اتفضل.
شكرا يا استاذ بونا آه، اتفضل يا ادمن ربي يبارك حياتك وادينا السؤال اللي يليه واستاذ بونا هيت- يتبارك ويرد عليه
آه، شكرا جزيلا يا بونا وشكرا ليك يا احمد آه، اعتقد ان Life TV 3 عندها سؤال اتفضلي معاكي المايك
آه، شكرا ليك يا Life TV 9 واهلا بيك يا بونا واهلا يا احمد الحقيقه برضو انا جالي سؤال والسؤال بتاع النهارده آه، سؤال حلو خالص لانه هيفيد اخواتنا المسلمين ويمكن يفيد كمان بعض المسيحيين اللي عندهم تشككات والسؤال بيقول ايه موقف العلم من الكتاب المقدس؟ هل يشهد العلم آه، لصحه الكتاب المقدس؟ اتفضل يا بونا آه، قدسك ادينا بقى الرد على السؤال شكرا جزيلا اتفضل.
شكرا سؤال في المليان آه، فهل في شهاده للعلم بهذا؟ آه، اعتقد آه، بكل تاكيد فعلم الاثار يشهد في اكتشافاته الاثريه عن المخطوطات القديمه للكتاب المقدس فعندنا مثلا من المخطوطات مش كلها هقول عشان الوقت النسخه الفاتيكانيه موجوده في الفاتيكان ويعود تاريخ هذه المخطوطه القديمه الى ما قبل الاسلام ب 250 سنه ولسه محفوظه لحد النهارده في الفاتيكان وممكن الانسان يشوفها ويلاقيها مطابقه تماما للكتاب المقدس اللي بين ايدينا. النسخه السينائيه لانها موجوده في دير سانت كاترين في مصر. يرجع تاريخها الى ما قبل الاسلام ب 200 سنه. تراها تلاقيها نفس الكلام اللي بين ايدينا. النسخه الاسكندريه اللي هي آه، نسبه الى الإسكندرية كانت موجودة فيها وتعود أيضا إلى ما قبل الإسلام ب 200 سنة موجودة النهاردة في المتحف البريطاني وأي واحد يروح يقدر يشوفها ويطلع عليها نفس الكلام والأكثر من هذا أن عباس محمود العقاد في كتاب الهلال في ديسمبر 1959 تعليقا على لفائف وادي القمران قلب النص الواحد وممكن الرجوع إلى هذا الكتاب كتاب الهلال عدد ديسمبر 1959 قال إيه؟ قال كنوز وادي القمران إن هذه اللفائف الأثرية اكتشفت في أحد كهوف وادي القمران بشرق الأردن لفائف من 2000 سنة طبعا قبل الإسلام بست قرون 600 سنة أي قبل ظهور الإسلام بحوالي ست قرون وتبين وتبين وتبين بعد تهيئة اللفائف المكشوفة للاطلاع أن أهم ما تحويه نسخة كاملة من كتاب أشعياء وعدة كتب مقدسة أخرى وأنه شفت بقى النتيجة اللي وصل إليها عباس العقاد وأنه لا توجد بينها وبين الكتب الموجودة بين أيدينا الآن أي اختلاف أو تبديل دي شهادة قوية شهادة علمية عن الآثار بالنسبة لصحة الكتاب المقدس وأيضا هناك شهادة علماء كثيرين منهم البخاري البخاري يقول إيه في صحيحه يقول الواقع أنه ليس أحد يزيل لفظ من كتب الله ولكنهم يحرفونه أي يتأولونه على غير تأويله لأنه لا تبديل إلا في المعنى ده البخاري في الصحيح بتاعه تفس... رد يعني تفسيرا للآية دي والعلامة شاه ولي الله في كتابه الفوز الكبير في أصول التفسير يقول قد حرف اليهود معنى بعض الآيات ولكنهم لم يحرفوا النص الأصلي وده اللي قاله الأستاذ أحمد أمين في ضحى الإسلام الجزء الأول صفحة 358 يقول كده إن التبديل وقع في التأويل لا في التنزيل تنزيل يعني النص التأويل يعني التفسير وهذه الكتب موجودة الآن ومنتشرة في الأسواق و ما عندناش أدلة بقى تبقى أخطر أنا طبعا اختصرت الأدلة في أدلة كتير لكن أنا بختصر علشان خاطر وقت البرنامج
المخطوطات وادي القمران هي مخطوطات البحر الميت أيوة بالظبط كده تمام تمام اللي اكتشفت حديثا أشكرك أوتسابونا اتفضلي يا أدمن ربي يبارك حياتك السؤال الذي يليه
آه، شكرا جزيلا يا بونا وشكرا يا احمد آه، طب آه، استاذ صوت الحق عندك سؤال اتفضل معاك المايك
والحقيقة في سؤال هام دائما بنتسأله في هذا الموضوع أن الله ينسخ الشرائع بمعنى أن الإنجيل عندما جاء نسخ التوراة وعلى ذلك المنوال القرآن أيضا ينسخ الإنجيل وينسخ التوراة فما رأي قدسك في هذا الموضوع شكرا يا أدنى المعك
شكرا جزيلا آه، الناسخ والمنسوخ هو من خصائص القرآن فقط زي ما هنعرف في برامج جاية إن شاء الله لكن المسيحية لا تنسخ والإنجيل لا ينسخ والأدلة على كده أقول لك إيه مش في آيات قرآنية بتقول إن القرآن مصدق لما بين يديه من التوراة والإنجيل أقول لك سورة المائدة 46 وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه مصدقا يقول الإمام البيضاوي شاهد على صحته وآية تانية سورة يونس فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك وعندهم التوراة فيها حكم الله إلى آخره فالقرآن لم ينسخ لأن النسخ في من خصائص القرآن فقط ينسخ بعضه لكن ما ينسخش اللي قبله بل مصدق على ما قبله
امين شكرا يا استاذ بونا يعني شكرا.
آه، اتفضل يا admin آه، يا ريت السؤال الذي يليه
آه، شكرا يا بونا وشكرا يا احمد آه، Life TV 10 آه، اتفضلي معاكي المايك آه، تقولي لنا السؤال اللي وصل لك معاكي المايك
شكرا ليكي آه، آه، Life TV 9 آه، سلام المسيح يا قدس قدس ابونا وسلام المسيح يا اخ احمد ولكل الموجودين والمستمعين الحقيقه السؤال اللي آه، وصلنا آه، وصلني هنا بي- يعني انا ب- بعتبره فعلا سؤال مهم جدا آه، لانه اخواننا ال- المسلمين الاحباء آه، دايما هم عندهم ايمان بانه آه، احنا آه، ان السيد المسيح قال انه سياتي من بعدي نبي نبي اسمه احمد فالسؤال اللي اللي وصلني بيقول أين إنجيل برنابا الذي يتنبأ عن آه، محمد آه، رسول الإسلام آه، أين إنجيل برنابا الذي يتنبأ عن محمد رسول الإسلام وشكرا لكم يا قدس أبونا والمايك معكم شكرا جزيلا ده سؤال فعلا بيخطر على بال الكثيرين وبيعرض لكن انا عايز ارد عليه بحاجه صغيره قوي من الموسوعه العربيه الميسره الموسوعه العربيه الميسره صفحه 354 بتقول ايه عن انجيل برنابا بتقول انجيل برنابا كتاب مزيف خدي بالك مش انجيل مزيف لا كتاب مزيف وضعه اوروبي في القرن الخمستاشر وفي وصفه للوسط السياسي والديني في القدس ايام المسيح اخطاء جسيمه ويصرح على لسان عيسى انه ليس المسيح وانما جاء مبشرا بمحمد الذي سيكون المسيح هذا هو انجيل برنابا اللي بيقولوا كلام وثانيا طب لما انجيل برنابا هو الانجيل الصحيح طب ليه ما طبعوش يعني احنا بنقول ان العهد القديم ده بيتنبأ عن المسيح فجينا حاطينه رغم انه قد العهد الجديد مرتين ثلاثه طب ليه المسلمين ما يجيبوش انجيل برنابا ده ويطبعوه ويحطوه مع القران لان ده فيه نبوه عارفه ليه عشان بيطعن في القرآن وبيطعن في الإسلام أكثر ما بيطعن في المسيحية لأن كتبوا يهودي في القرن الخمستاشر عايز يحطم الدينين وتفضل اليهودية هي السائدة أباي؟ فيجيبوا لنا ط- برناب أنا عندي إنجيل برنابة ده ومستعد إن أنا أقرأ لكم منه فما فيش الكلام ده إطلاقا وعمر ما حد تنبأ عن محمد في الكتاب المقدس على الإطلاق
امين آه، شكرا يا قدس ابونا الرب يبارك حياتك آه، ودلوقتي آه، قدسك هتكرمنا وتباركنا بدرس كتابي اليوم امين هو تامل بسيط يعني عشان ما يبقاش قعدتنا كلها مجرد حوارات وكلام حواري لكن عايز اخد لمسه روحيه برضو عن المحبه الالهيه بولس الرسول يقول احني ركبتي لدى ابي ربنا يسوع المسيح لكي تدركوا مع جميع القديسين ما هو الطول والعرض والعلو والعمق الذي لمحبة المسيح الفائقة المعرفة محبة المسيح تفوق العقل والإدراك إزاي يسوع يحب الخاطي حاجة غريبة إزاي يحب العدو حاجة غريبة حبه عشان خلاص نفسه يحرره هذا هو الحب الفائق طب ايه طوله بالزمن كله للأبد ويعرضه بعرض العالم كله وعمقه عمق الإنسان اللي في حضيض الخطية بيحبه وعلوه يرفعه إلى علو السماوات ويجلسه مع شرفاء شعبه هذه محبة المسيح الفائقة اللي بتغمرك بيحبك وانت مش دريان تعجبني قوي الترنيمة الجميلة اللي بتقول أحبني وأنا خاطي أحبني وأنا عاتي أحبني في مماتي أحبني لذاتي حب سما فوق كل حب حب دنا مني يصب هل يا ترى يوجد حب أعظم من إله أحب مش ممكن هذا هو الحب الفائق اللي أنا عايز أبشرك بيه وأقول يسوع يحبك وجاء لخلاص نفسك إن كنت تقبل حبه تنجي نفسك وتخلص قل له دلوقتي معايا يا رب يا من أحببتني محبة فاقت عقلي وإدراكي رغم ان انا خاطي وشرير ودنس وفاجر لكن احببتني لتخلصني وانا يا رب افتح قلبي لقبول حبك وقبول خلاصك فاقبلني امين امين امين يا رب بالايمان والثقه إن كانت لك الان هذه الثقه تنال نعمه وخلاصا في الحال امين
امين الرب يبارك حياتك يا أتسابونا آه، اشكر كل آه، اللي شاركوا معانا بالاسئله اليوم آه، اشكر اعزائي على وجودكم معنا في هذا اليوم المبارك ونطلب من رب المجد ان يبارككم آه، واود ان اذكركم ان الكتاب المقدس موجود إذا راسلتمونا على العنوان الذي سوف يظهر على قل- بعد قليل على الشاشة أو راسلونا عن طريق البريد الإلكتروني الموجود شكرا لكم ونشكر جناب القنبس زكريا بطرس الرب يبارك حياتك أنا شكراً.
مبسوط جدا بهذه اللقاءات الحقيقة ومبسوط بيك والحقيقة أنا بشجع كل واحد موجود النهاردة بشجعه إن هو آه، يفتح ودانه قوي ويفتح عقله ويفتح ذهنه معلش أنا بعد البرنامج بس بدي نصيحة ختامية لأن مش هاين عليا إن أنا أسيب الناس من غير نصيحة حب أخيرة يعني فبتمنى إنك أنت تفتح عقلك وتفتح ذهنك تفتح قلبك للمسيح عارف المسيح بيقول ايه ها انا ذا واقف على الباب واقرع ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي لو تسمع صوت ربنا الحب ليك النهارده حب لو تسمع هذا الصوت وتفتح قلبك بارادتك وبرغبتك تنال حياه روحيه المسيح مستعد يقبلك انت مستعد تقبله المسيح اتى لخلاص الخاطئ بولس الرسول يقول الخطاه الذين اولهم انا اولهم انا وانا ابقى فين تحت الرجلين لكن يسوع ايضا بيحبني هكذا احب الله العالم بكل اللي فيه حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه هذا هو الحب يقول لك الله بين محبته لنا لأن ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا يا عزيزي الفاضل المسيح بيحبك يا أخي المستمع ويا أخي المشاهد الكتاب المقدس يؤكد لنا محبة الله لنا عارف المرأة الخاطية اللي جت إليه وغسلت رجليه بالدموع ومسحتها بشعر راسها قال لها مغفورة لك خطاياك إيمانك قد خلصك اذهبي بسلام الله مستعد أن يغفر لك الخطايا ويخلصك لو كان عندك إيمان في محبته تقبل فداءه كفارته فتعيش في سلام أنت عايش في سلام أنت عايش تعبان تعبان عقدة الذنب عقدة الذنب الشعور بالإثم الخوف من العقاب دعني أقول لك الخوف من عذاب القبر والثعبان الاقرع اللي بيقولوا عليه ومش عارف بيخش منين وبيطلع منين وينهش فين فين آه، مخاوف ورعب انت مش عايش مرعوب وخايف من الموت لكن المسيح يستطيع ان يخلصك وينقذك وينجيك من كل خطيه ان كنت تقبله الان تنال حياه فيها قل له قل له قل له يا رب انا بقبلك مخلص وفادي ليا فادخل الى حياتي وقلبي ونور عيني عشان اعرفك اكتر انا مجرد يعني انتهزت الفرصه علشان خاطر آه، محبتنا للاحباء الرب يبارك حياتك يا أتسابونا وتشرفنا بوجود حضرتك معنا يعيشك.
أعزائي المشاهدين إلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامج- برنامجنا حوار الحق آمين.
شكرا وإلى اللقاء الى اللقاء شكرا جزيلا